السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أول تاني السلام وهذا درسنا الحادي عشر إن شاء الله تعالى مع صفات عباد الرحمن نحن لازلنا مع الصفة السادسة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولأهمية هذه الصفة تكرر اللقاء معها بشيء من الإيجاز وليس من التفصيل وهذا من باب إعطاء الآية حقها أو الصفة قدرها إنها قضية العقيدة بما أنه يتلون الأسلوب القرآني مع العقيدة بمثل الوصية الأولى من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام ألا تشركوا به شيئا وأخذنا معها شوطا في عشر محاضرات هنا نحن نتحدث عن الجانب التعبدي بصفة أكبر يعني هناك كان الحديث عن الشرك وأخذ أشكالا متعددة بدءا من أول شرك وقع في البشرية عبادة الحجر أصنام والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر والنمرود وفرعون وعزير وعيسى والجن والملائكة والأنبياء كل هذا تكلمنا عنه بشيء من التفصيل مع الإشارة إلى بعض الشركية في هذه الأمة هنا الكلام يتمركز حول مفهوم العبادة وهو ضد الشرك لكن ليس الشرك مع الله وإنما الشرك في عبادة الله وقد أسلفت أن الله عز وجل نهى عن الشرك معه ونهى عن الشرك في عبادته نهى عن الشرك معه في أكثر من آية على شاكلة قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم العجيب أن هاتين الآيتين في سورة المائدة يكثر ذكرهما عند استعراض العقيده بحيث لا يخفى على طالب علم مثل هاتين الآيتين إن خفي على العام لا يخفى على طالب العلم وإن خفيت على طالب العلم لا تخفى على العالم سيما لو صار أستاذا دكتورا كبيرا في جامعة الأزهر ومش أستاذ بس لو رئيس قسم كمان وشريعة ويجيبوه في التلفزيون على اسم المفكر الإسلامي الكبير ولست أدري يعني هذا الذي يقال عنه عمى بصر أو عمى بصيرة إنه ممكن يحكم لليهود والنصارى بالإيمان وبدخول الجنان وفي آيتين مثل هاتين الآيتين في سورة المائدة أو قول الله عز وجل في سورة التوبة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون أنا قلت للمشايخ اللي بيقولوا الكلام ده قلت لهم هفترض فيكم ان انتم مش حافظين سوره المائده او تخافوا تحفظوها عشان لما الاخوان كانوا بيحفظوها كانوا يدوهم المؤبد فخايفين انتوا تحفظوا سوره المائده ومش عاوزين تقربوا من سوره التوبه ده ان لم يكن مش عاوزين تقربوا من التوبه نفسها نسال الله العفو والعافيه طب ما عندكم سوره البينه في جزء عامه العيال الصغيرين حافظينها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وفي نص السورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وتيجي تقول لي لا مؤمنون ورب الكعبة سيدخلون الجنة سيدخلون إزاي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ده القرآن يا إخواني نازل بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبعدين تسمع الكلام اللي بتاعه ده في الإعلام ده حاجة غريبة غريبة الشكل والله والله حاجة يعني يقعد الإنسان كده مش اعذار يا دكتور أعذار إيه دول يا عم الشيخ دول ما عندهمش في غيرهم ليه أعذار وإحنا قررنا إنه في أعذار في الإسلام لكن ال- تعمد الكفر ده عذره إيه؟ يعني لو لو جاءت هذه المقولة عن جاهل فإنه يعذر بجهله بس في عندنا قضايا يا إخواني حتى العذر بالجهل فيها مش موجود أصلا لأنه النهاردة كبار النصارى مثلا بيقولوا المسيح ابن الله أو المسيح ثالث ثلاثة وكل شعب الكنيسة ب- بمصطلحهم هم يعني شعب الكنيسة بيقول كده سواء فاهمين مش فاهمين هم خلاص متابعين الكبار وكلهم آه، يعني نسبة كبيرة منهم جهلة طبعا ما يعرفوش حاجة في دينهم هنقول نعذرهم بالجهل طبعا لا لأنه قرر علماؤنا أنه من قال بإله مع الله أو إن المسيح ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله جسم كالأجسام أو إن الله يشبه الإنسان أو نحو هذا فلا عذر فيه بالجهل وإلا لعذرنا اليهود والنصارى وإلا لعذرنا اليهود والنصارى أنت عندك في ناس بيتكلموا في الدين ما بتحسش إنه ده مبني على جهل ده عداء للدين ده نفاق ده يعني ولا تعرفنهم في لحن القول ولما واحد كده يعني يسخر نفسه لمحاربة الدين في كل لقاء وفي كل مناسبة تيجي تقول له والله ما هو ممكن يكون جاهل ونعذره بالجهل لا ده هو جاي عشان المهمة دي فاحنا بنفرق ودي مهمة العلماء ومش أي علماء أهل الحل والعقد من العلماء عشان يقولوا أيوة ده إيمان وده كفر وده مؤمن وده كافر وده نقيم عليه الحجة وده لا نقيم عليه الحجة هي قضية مش سهلة ولذلك احنا كل الأحكام التي نقولها في مثل هذه المواعظ العامة على العموم كما أسلفنا القول بأننا نقول فعل كذا أو قول كذا شرك وصاحبه ليس بمشرك حتى تقام عليه الحجة هكذا وإلا فجل الناس يقعون في الشرك هتحكم على كل الناس بالشرك وبالكفر والعياذ بالله خاصة الصوفية اللي هم بي- المشايخ بيقولوا لهم اعملوا كل ده وحطوها في رقبة عالم واطلع سهل بنقول لهم ده شرك وليسوا مشركين كل اللي قلناه أسلفنا القول في العبادات القولية وموجودة بكثرة إيه، يعني موجود الخطأ فيها أو الشرك فيها في الدعاء في السؤال في الاستعانة في الاستغاثة في القسم في المدد في الذكر كأمثلة للعبادات القولية بيقع فيها الشرك بصفة واضحة طيب الناس اللي بيشركوا دول مشركون قلنا لا احنا بنقول على الشيء ده توحيد وده شرك من غير ما نحكم على الأشخاص بأنهم مشركون ودي قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة اسمها الفرق بين كفر العموم وكفر المعين كفر العموم تقول من من دعا غير الله فقد أشرك وبعدين واحد جنبك اهو بيقول بجاه النبي عشان خاطر سيدنا الحسين بركة سيدنا البدوي إذا كان سيدنا يعني س- عشان خاطر السيدة زينب أم, أم العواجز أم هاشم هي مدينها هم اللقب ده إنه الناس يعني عواجز هم يروحوا لها وهي تجبر بخاطرهم و- و- وتكسر يعني تشوف الجماعة المكسورين الجناح دول ده لقب مشهور عندهم فأنا بقوله زي ما بيقولوه يعني آه وزي لما الولية تقوم بالليل كده وتقول يا رب دعوة ولية عاجزة مكسورة الجناح في نص الليل اهو احنا برضو بينا ولاية برضو اه بس يا رب نبقى ولية بلاش ولاية دي اه مع انه عندنا الناس مش عارفين يفرقوا بين ولاية واولية و... ولو واحد قال للتاني يا ابني الولية دي الولية تقول له الولية دي امك وتزعل قوي ولية انت وانت طولك تبقي ولية ده الولية دي يعني ح- عندنا يتعد يتعدوا على صابع اليدين انما عندنا كانه شتيمه و- وشغلانه تانية المهم مش عاوز اطلع بره الموضوع كتير فعندنا العبادات قوليه وفعليه وخدنا انا مليت منها ال- الامس الصلاه بمشتقاتها قيام قاني- قانتا والركوع والسجود والطواف وعندك ال- الن- النسك منها ال- الزكاه واخذ الزكاه النذر واخو النذر الذبح وده كله عبادات ونسك ولابد تكون لله عز وجل ولا تكون لغيره ولكن رأينا في محيط الصوفية الكلام ده كله لغير الله ال- اللي هو النذر والذبح طيب ومثلا آه، يعني ركزنا على هذا وقلنا العبادات ال- الفعلية الأركان الأربعة من بعد كلمة التوحيد الصلاة وهي عبادة بدنية الزكاة عبادة مالية الصوم عبادة بدنية الحج عبادة مالية وبدنية وهذه الأربعة تمثل أهم العبادات الفعلية في الإسلام بدنية كانت أو مالية وبناخد مشتقات هذه العبادات وبتن- وكل ما يندرج تحت قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي وبعدين يأتيك العموم في قوله تعالى ومحياي يعني كل شيء يقع في حياتي ومنهاج حياتي ومماتي حتى الممات الغاية لابد تكون لله لا تكون رياء ولا تكون سمعة ولا تكون شهرة ولا تكون من أجل الوطن ولا من أجل القومية لا تموت لله ما في شيء اسمها تموت عشان الوطن مثلا ولا عشان القومية إنما تموت لله دفاعا عن دينك ودفاعا عن عرضك ودفاعا عن أرضك والوطن اللي هو فيه الدين ت- يبقى دفاعا عن الدين فتدافع عن الوطن لأنه باسم الدين مش عشان القوميات أروح مثلا أنا مصري أحارب الليبي أو الليبي يحارب المصري أو الكلام ده لا ما يحاربش المصري الليبي ولا اللي قاعدين في ليبيا يقعدوا يحاربوا ضد- ضد بعض والمداخلة مولعينها حسبي الله ونعم الوكيل فباسم القوميات آه، ناس كثيرة بتموت لغير الله شوف الحروب الخليج الثلاثة م? ولما حصل الغزو العراقي للكويت ولما حافظوا على الشرعية الدولية للكويت محدش فكر يعمل شرعية دولية لل- لفلسطين أبدا مثلا إنما طلعت الشرعية الدولية أيام الكويت والعرب هم اللي اللي يقودوا المعركة بس بال- باسم الإدارة الكبيرة بتاعت القطب الأوحد وشوف واللي حصل بعد كده آه، في العراق ولغاية دلوقتي ما بين السنة والشيعة طبعا الشيعة كفار قولا واحدا لكن لغاية النهاردة وما عدين تيجي مثلا الحرب اللي حصلت ما بين السعودية واليمن سموها عاصفة ال- الحزم من بعد ما جاء الملك سلمان وبدأت عاصفة الحزم وشوية لقينا الحوثيون أو لقي- لا، يبقى وجدنا الحوثيين دخلوا في اللعبة و- وضاعت اليمن طبعا الحوثيون شيعة وتابعين لإيران ودول بيكملوا المخطط الصفوي اللي بادئ من إيران ووصل لقمة الجنوب اه ده لغاية دلوقتي ده الهلال وبيعتبروا نفسهم ان هم سيطروا على باب الم- باب المندب ومسيطرين على منافذ آه، مهمة وعلى أماكن استراتيجية وبيكملوا الهلال من الناحية الثانية واخدينه من السودان وداخلين على مصر وفلسطين وفي الأردن طبعا عندك حزب اللات وعندك سوريا خربت هذه اللي ممكن نقول عليه خربتها دي اللي صارت دار بوار والعياذ بالله طبعا اللي هو قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا تفرج على الصور اللي موجودة في في سوريا كل الأماكن بتاعتها المهمة جدا والعواصم بتاعتها دي إيش حلب وإيش الشام وإيش دير الزور وهنا وهنا وتبص على الصور فدمرناها تدميرا الصورة وال- والجزء ده من الآية تعبير صارخ واضح فدمرناها تدميرا فسبحان الله وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فسد الشام فلا خير فيكم وقع الفساد في الشام وقع الدمار في الشام وانتهت الخيرية من الأمة نسأل الله العفو والعافية لكن هيبقى برضه ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك ولما سألوا أين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس بيت المقدس معروف في فلسطين والجماعة اللي بيرابطوا حول بيت المقدس لغاية الآن وأغلبهم نسوان والجماعة الغزاويين من من هو منهم يعني صالح ومسلم ومجاهد هيبقوا من ضمن ايه بي- بيت المقدس واكناف بيت المقدس هتاخد الشام وهتاخد معاها سيناء او جزء من مصر فاحنا برضو ان شاء الله لنا نصيب يعني في اكناف بيت المقدس يبقى هم ببيت المقدس واكناف بيت المقدس الطائفه المنصوره دي اللي هي فيها الامل واللي احنا قاعدين يعني بنصاصي او بنع- بن- بنعمل اي حاجه في سبيل ان احنا نبقى اذا بقينا لنكون من هذه الطائفه واذا وصلنا وشفنا الثمره خير وبركه ما شفناش ما علينا الا ان ناخذ بالاسباب عليك ان تاخذ بالاسباب وليس عليك ان تصل الى النتائج وفي ظل ان احنا شايفين القطيع الكبير من الامه ملهوش دعوه بحاجه بنقول يا جماعه ليه ما تيجوا ما تيجوا كده نصلح على قد ما نقدر ما عادش فيه ال- الصور الكبيره اللي كنا بنعيشها في الصحوه الاسلاميه ومؤتمرات ولقاءات ومناظرات كل ده ما تلاقيهوش فلما ربنا هي- يهيئ لنا حاجه زي اللي احنا فيها دي البسيطه والبسيطه جدا وروح ربنا سبحانه وتعالى ينفخ في صورتها ممكن تعمل حاجه فبنقول لاخواننا الصوفيه يا جماعه طب وبعدها يعني مش كفايه طب لما تلاقي واحد مثلا طول عمره في الفساد وكبر وشاب واحدودب ظهره أو انحنى ظهره وضعف بصره وشاب شعره مش كفاية فلان مش كفاية مش رجلنا والقبر مش هتقول له رجلك والقبر مش رجلنا والقبر على أمل والله لو تاب ربنا هيتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات فدي قصة جهاد طويلة لو حسبتها يعني بالنسبة لي أنا بقول أربعين سنة بفضل الله اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنا بجاهد في أن أنا صحح العقيدة للناس وشايف إن هي أهم ما ينبغي تصحيحه وشايف ناس تانية جنبي بت... بتؤدي أدوار تانية أنا مش مش ناصح فيها بنصيحتهم اللي كان بيحاول في السيرة واللي بيحاول في التاريخ واللي بيحاول في السياسة كلنا لازم نكمل بعض وزي لما كنت أقعد أتكلم عن الجماعات وأقول لهم يا جماعة إحنا كلنا مدارس نكمل بعضينا ده ابتدائي وده إعدادي وده ثانوي ودي جامعة وفي الجامعة ده طب وهندسة وده زراعة وده تجارة وده شريعة وده دعوة وده أصول الدين وده لغة وكلنا في الآخر بنطلع مواطن صالح وكل واحد يؤدي دوره في المكان اللي هو فيه
ان شاء الله يكون في تعليم يا دكتور.
ده بضرب المثل يا حاج عبد الله ده تمثيل يعني ده لما كان يعني عندنا التعليم او كان عندنا ما هم كان عندنا تربيه وتعليم وبعدين حذفوا التربيه فلا بقى في تربيه ولا تعليم ف ودلوقتي حاجه اعوذ بالله من غضب الله وهي ده ما هي يعني هقول لك ايه ما كله عارف يعني على عينك يا تاجر يعني المخطط شغال زي النار مخطط شغال زي النار وده كله مقدمات لدمار مصر وال- والمؤتمر بتاع 1917 شوف لما يكون 1917 يعني قبل 103 سنة كان في مخطط تقول لابد من دمار ثلاث دول كبرى هي أهم الدول في المنطقة العراق وسوريا ومصر وبالترتيب الألو ده ودمرت العراق ودمرت سوريا ومصر دلوقتي على نار هادية بتدمر على نار هادية خلاص ليه يعني ليه يعمل حرب في الوقت اللي ممكن يوصل لما يريد وزيادة من غير حرب وممكن دي تكون مقدمات الحرب ومقدمات الفرقة ومقدمات تقسيم مصر وإضعاف المسلمين وتقوية ال- ال- النصارى وبعدين فكرة إنه يبقى في دولة قبطية ودولة الإسلامية مش هيسموها طبعا إسلامية ولا مصرية حتى وال- والنوبة و- ودولة يهودية ودي سيرة فضيت والمخطط شغال والراجل بيقول إحنا قربنا نخلص عاوزين نقول لكم إيه أكتر من كده يعني بيقول لك قربنا نخلص فمين بيحرك ساكن أمام هذه القضايا المصيرية دي قضايا مصيرية أنا لست ممن يقف مع الفرعيات ويسكت بهتم بالفرعيات آه لكن أهتم بالقضايا المصيرية ولكل قدره احنا كان عندنا شباب من السلفيين كل همه شوية الحاجات البسيطة اللي بيتكلم عنها على شاكلة السواك والثوب القصير واللحية الطويلة والحاجات دي ملوش دعوة بالقضاء المصري انت فين انت مخك يعني تعبان ولا إيه؟ لكن اهتم بدي واهتم بدي سيدنا عمر بن الخطاب عمل كده الشمولية اه سيدنا عمر بن الخطاب قاعد بعد ما طعن في اللحظات الأخيرة من حياته وقالوا له استخلف يا أمير المؤمنين فقال تعالوا هاتوا لي الستة المرضى عنهم أهل الشورى من الستة دول يعني بقية العشر المبشرين بالجنة ودول اللي ممكن تختاروا منهم واحد للخلافة وكذا وكذا وقعد ينظم قضية الدولة والخلافة من بعده وعشان الناس ما اختلفوش ولا ينشقوا على أنفسهم وإلا واحد داخل عليه يعني يواسي أمير المؤمنين في جرحه ومصابه وإنك يعني كنت المثل الأعلى لنا في العدل وفي في الرحمة وفي كل حاجة وربنا صبرنا على ف- فراقك وكذا بص سيدنا عمر لا ثوبه طويلا قال يا هذا تعال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك أنا وبقرأ هذا الأثر أقول لنفسي أنت فين يا سيدنا عمر ولا فين قاعد بت- بتخلص موضوع الخلافة مين اللي يبقى خليفة بعدك وبتقول لي- للرجل ارفع ثوبك ثوب الطويل ما ينفعش انا بشوف ناس ثوبهم طويل لغايه دلوقتي تلاقيني محرج اكلمه لانه بقت الحساسيه زياده عن اللازم عاوز اقول له يعني قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صلاه رجل مسبك حديث صحيح وده توبه بجر وراه وبينظف الشارع وهو ماشي ونفسي اقول له بلاش الثوب الطويل ده وخشيه ان انا احرجه مش بقول وبلاقي لما نويت اصلي العشاء فرضا اربع ركعات لدرجه ان انا بتلخبط انا واقف في الامام ونفسي اقول له النيه محلها القلب انا قلت الكلام ده على العامه في الدروس العامه لكن لما باجي اقوله لشخص شويه مع انه لا يمنعن رجل هيبه الناس ان يقول بالحق اذا علمه انما يمكن الواحد لانه شايف الدنيا ماشيه ازاي بيبقى عنده قدر من الحرج حتى في كلمة الحق فالمسألة تجمع ما بين قضايا المصيرية ودي ولذلك قالوا ما فيش حاجة في الإسلام اسمها قشر ولب اللي دي قشور قشور مالكش دعوة بيها ما تقعدش تدور على القشور لابس ايه وعامل لحية شكلها ايه والك... لا ما... القش... القشر هو اللي يحفظ اللب انت شفت فاكهة من غير قشره ما القشرة دي اللي بتحفظ الفاكهة ويومها تقشرها وتسيبها تعفن قشر ولب مع بعض مهمين جدا لكن انت مش بتاكل القشرة بتاكل اللب لكن ما ينفعش اللب ده من غير قشر عشان كده دي مع دي فعندك النهاردة دي نوعية من الناس أكلمك عنها اللي كان بيدور على القشور وناس القضايا المصيرية للأمة والجماعة الصوفية لا قشور ولا لب ولا لب ولا قلب ولا شيء يبقى ولا ليهم دعوة غير إذا كان بيصلي وبيقول الورد بتاعه والدنيا تنقلب تنعدل ولا يهمه يهمه إنه مثلا يعني إنه اليهود يدخلوا البلد أو من ساعة ما حصل انقلاب في البلد إزاي تتحل المشكلة دي أبدا مش في الاهتمامات أبدا ده نتيجة فساد في العقيدة نتيجة فساد في العقيدة عشان كده احنا حريصين ان احنا نصلح العقيدة وبعدين احنا عندنا فجوة كبيرة ما بين الجماعة السنية والصوفية والسنية دلوقتي صارت الكرة عليهم الدولة ليست لهم هم بس هي سنة واحدة بتاع سيدنا مرسي وما لحقناش كانت الدولة لينا والكرة لينا وكانت حتى الناس بينافقونا ايه والله كانوا بينافقونا اعوذ بالله فخلاص اول ما جاء الانقلاب مفيش واللي في السجن واللي في المنفى واللي هنا واللي هناك و... فاصبح مين اللي اللي ماشي كده وفارد صدره وحاسس انه الدنيا رجعت له والبلد رجعت له الجماعه الصوفيه وماشيين ورا الرئيس ومؤيدينه وكذا نتيجه مفيش دين مفيش عقيدة صح طب اسأله عن قضية حكم بشرع الله من عدمه اسأله عن قضية الولاء والبراء مفيش ولما بنتكلم احنا في القضايا دي بيعتبروا ده نوع من التطرف اللي هو الكبيرة اللي ما بين السنية والصوفية أسبابها اللي احنا بنتكلم فيه إن الصوفي لما جعل العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج ودول عشرة في المية خلت تسعين في المية للأولياء والصالحين لا وحتة صغيرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني التسعين في المية تقدر تخليهم تمانية وتمانين للأولياء واثنين في المية للنبي عليه الصلاة والسلام لأن ما فيش حاجة للنبي غير بجاه النبي يعني ال يعني الاثنين في المية دي لما تحب تحسبها ليه أنت بتقول اثنين في المية للنبي والثمانية وثمانين للأولياء لأنه ما بيقدرش يعمل حاجة مع النبي غير إنه بيجاهي النبي العوام عندنا لو سكت عليك النبي والقسم بالنبي والنبي على ادي ادي كده انما حتى لما بيروح السعوديه ونفسه يعمل حاجات من اللي بيعملها عند الاوليه عند مقام النبي عليه السلام ما بيقدرش والجماعه السعوديين لغايه دلوقتي موقفين الحرس والمطوع مع العساكر بتاع بحيث ما حدش حد يقدر يحط ايده على السور لا عند الروضة ولا في الواجهة الأمامية وحكيت لكم قصة المرأة المصرية اللي نفسها تكمل حجتها تحط ايدها على الشباك لأنه قالوا لها كده وحياة لي انت زرتي وحطت ايدك على الشباك وقلت لي جيرة يا محمد فهي خايفة تروح من غير ما تحط ايدها على الشباك يعني تحط ايدها على السور اللي ناحية الروضة وكل ما تيجي تحط ايدها على السور والولية السعودية تقول لها ارجعي يا مصرية وعارفة ان هي مصرية قالت لها يا ليبية ولا يا مغربية لا ارجعي يا مصرية دي عندنا حضر- أضرحة كتير وبنعمل فيها اللي بنعمله مم. ولما عبد الحليم غنى وقال له يشوف الليبية يقوم واحدة ليبية بتقول ماله ده بالليبية ماله هو قصده الليبية يعني يشوف فهي هي فسرتها ايه الليبية قاعد يقول بيتلككوا على اه قاعد يقول لك ماله عبد الحليم ماله بالليبية فهي تقول لها ارجع يا مصرية ارجع يا مصرية قلت لها يا اختي خلينا احط ايد على الشباك النبي تقول لها حرام يا اختي بس آه، كده تقول شرك أوه. تزودتيها او من حرام لشرك أخت انا عارف ايه اللي خلى النبي عندكم عليه السلام. مش كان يبقى عندنا ده احنا عندنا والد بنته اه ده احنا عندنا والد بنته بنعمل فيه البدع يعني كل اللي نفسنا فينا بنعمله كل اللي نفسنا فيه بنعمله بنطوف ونشوف ونبوس ونعمل كل حاجة وانت هنا بس ايدي حطي ابدا وقبل 25 سنة ايام ما كان الجماعة السود بيسموهم كمان جماعة كبار كده كان لهم لقب معروف فكانوا هم اللي بيدخلوا وسط النساء وبعدين برضه قايمين بالدور قبل ما يبقى فيه ال- ال- النساء دول اللي هم بيقوموا بالحكايه دي. ان شاء الله يمكن افتكر اساميهم. ال- الاسم اللي كانوا مشهورين بيه يعني. انا حضرتهم قبل ما يختفوا. زي ما حضرت كده بتوع امر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ما تختفي والحاجات دي برضه. فكل ما تيجي المرأة المصرية نفسها تحط ايدها على الشباك الراجل ده يمنعها واقف كده ولابس عمة وحزام وما شاء الله طول البحر ده كده وبعه في ايده عكاز وارجع ارجع لورا ارجع وما بيتكلمش عربي فارجع ارجع أول شيء مصيبة ظهر الفساد في الأرض
ف دلوقتي المصريات متغاظين من الراجل ده ونفسهم يعملوا فيه اي حاجه بس يبوسوا ال- ال- الجدار بتاع الروضه ع- قبر النبي عليه الصلاه والسلام وبم- و- و- وال- والعهده على الراوي اللي شاف الحكايه بس كانوا في الكعبة بس يا شيخ ها أنا شفتهم عند الكعبة ما شفتهمش عند الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن كان خفضوهم فحاولتش تفتكر الاسم بتاعهم ايه والله مش فاكر اه كان ليهم اسمها ان شاء الله فالمهم الاخ اللي بيحكي له كان اخ سعودي يعني قال راحت واحده ايه ماسكه الراجل ده ومبوطه فيه ومكتفاه له ايديه وتقول لبقيه المصريات ايه بوسوا يا بنات بوسوا يا بنات بوسوا هي ضحت بنفسها وسابتهم هم كلهم بوسوا ومكتفاه والراجل عرق فيعني لا الحكايات والروايات من دي كتير يعني وبالتالي مفيش عبادة تقدر تقول عليها كتيرة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام حاجة يا دوب زي الجماعة بيقول لك كده يا بجاه النبي والنبي و- وسقط عليك النبي إنما إنما عندهم الأولياء كتير وبيقدروا يعملوا كل اللي عاوزينه وبالتالي نسبة كبيرة من العبادات تروحها لغير الله يا جماعة دلوقتي مثلا اعتبروا الوهابية هدمت يعني دلوقتي نقدر نقول الوهابية مهدومة احنا ما بنتكلمش باسم الوهابية ولو كانت الوهابية قبل كده بتحاول تنتشر دلوقتي ما بتنتشرش بتتقلص ولو كانت الوهابية قبل كده بتوزع كتب بطلت كانت بتوزع فلوس افترضنا ان بتوزع فلوس برضه بطلت احنا دلوقتي بيهمنا القضية نفسها ده حق ولا باطل ده توحيد ولا شرك فعندك العبادات اللي بنتكلم فيها دي ليه ما نقعدش مع نفسنا قاعدة نقول أي والله ده صحيح ده القرآن بيقول والسنة بتقول ودي المرجعية بتاعتنا احنا طول عمرنا ما كانت مرجعيتنا شخص من الأشخاص صحيح ممكن تلاقي على لسان السلفية كتير قوي كلمة قال ابن تيمية قال ابن القيم زي ما تلاقي على لسان الصوفية قال أبو حامد الغزالي قال القشيري وممكن تلاقي على لسان السلفية قال ابن عبد الوهاب مثلا مع انه دي قليلة ليه عشان ناس كتيرة بتكره كلمة عبد الوهاب والوهابية والكلام ده الناس دي كلهم على العين والراس بس ليسوا معصومين الناس دي لما بنقول قال فلان وقال علان لأنه فاهمين عننا لأنه هم عندهم من العلم ما ليس عندنا ولأن الله أمر بهذا خلي بالك لأن الله أمر بهذا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فعندك بعد القرآن والسنة أولو العلم أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم أولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن هنا ولذلك مثلا نقول قال ابن عباس قال السدي قال مجاهد في التفسير أنا ليه واحد زي ابن عباس اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ده مثلا هيبقى في حد زيه في التفسير ده النبي دعاله عليه الصلاة والسلام فعشان كده دايما تلاقي قال ابن عباس قال ابن عباس وبعدين ابن عباس علم التلامذة فبنقول قال ابو مجاهد وقال السدي وقال فلان وفلان من تلامذة ابن عباس وهكذا فالمسألة ما هياش شخصنة لا وقضايا العقيدة لو زي الفقه تحتمل الآراء والمذاهب كان ما فيش مشكلة إنما دي عقيدة فماذا بعد الحق إلا الضلال فاللي احنا بنعرضه ده ما فيهوش والله لو يحتمل قولين لو يحتمل قولين يعني ما يحتاج ان انا يعني اتكلم عنه خلاص هو شفتني شفت واحد شافعي والتاني مالكي اقول له ازاي لا ده شافعي وده مالكي والمسألة محتملة ده حنفي وده حنبلي والمسألة محتملة انما في قضايا العقيدة مش كده انما ايه الدوافع اللي من وراء ما عليه الجماعة الصوفية انه يستمروا على هذا الباطل واستمروا على هذا الضلال ما في دافع إلا العصبية والموروثات وبغض الوهابية وبغض أهل السنة والكلام ده ليه؟ وهل ده هيكون مبرر عند الله عز وجل يوم القيامة؟ زي لما كان عندنا مشايخ علماء كبار تاخد منه العلم وانت مطمن تلاقيه حليق له ليه كده يا مولانا عشان ما تشبهش بالوهابية وده مبرر عند ربنا ده مبرر عند ربنا لا مش مبرر ويا ناس حلقوا مثلا دعوة لك مصلحة الدعوة ما حلقوا اللحية مصلحة الدعوة مهم فاحنا أمام مشاكل واحنا بنقول له ما دام ربنا فتح لنا باب للدعوة وجاءت في الآية دي في السياق بنشرح فيها عقيدة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ونقول إنه لازم نفهمها بمفهومها الشامل العبادة كل العبادة لله عز وجل قولية فعلية قلبية قلبية في عبادات قلبية معقول أغلب الناس ولا سمعت عن العبادات القلبية دي ما هو اللي فاكر أنه العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج هيتخيل عبادات قولية إزاي وعبادات قلبية إزاي هيجيب عبادات قلبية منين ما قراش عنها ما عرفهاش لا في حاجة اسمها عبادات قلبية وهي الأصل بما أن القلب هو أهم ما في الإنسان فالعبادات القلبية أهم ما في العباد النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن القلب قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالعبادة القلبية أهم بكثير من بقية ألوان العبادات القولية أو الفعلية ومع ذلك فيندر من الناس من يلتفت إليها أو يتعرف عليها العبادات القلبية ومنها الإيمان على رأسها الإيمان تخيل الإيمان اللي هو عنوان هذا الدين هو عبادة قلبية قال الله تعالى في شأن الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فالإيمان اللي هو عنوان هذا الدين وشوف الإيمان بركائزه وبحقيقته هو عبادة قلبية قبل ما يكون تلفظ باللسان أو عمل بالجوارح والأركان هو عبادة قلبية ولذلك في تعريف الإيمان تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان فهو على رأس العبادات القلبية أهو وده مثلا تتكلم عنه تفرد له محاضرات وانت بتتكلم عن تعريف الإيمان والرد على المتكلمة وتتكلم عن ركائز الإيمان وحقيقة الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب وبداية الإيمان وكمال الإيمان موضوع كبير معد الإيمان من العبادات القلبية حاجة مهمة جدا اسمها الحب الحب آه الحب الحب أي شوف كلمة الحب راحت فين آه من أرقى معالم الإيمان والعبادات القلبية المحبة أو الحب أهل الفن أهل العفن أهل الفسق وأهل العشق وأهل الفجور خلوا كلمة الحب تتمرغ في الوحل وفي الطين أي حاجة من جنس الفسق اللي موجود في الواقع وفي الأفلام مسلسلات سموا حب حب إيه ده حتى كوكب الشر بتقول كده حب ايه اللي انت جاي تقول عليه هو انت تعرف معنى الحب ايه هذه اولى بها ان تعرف الناس مش الحب بقى اللي هي بتتكلم عنه خدني في حنانك خدني وعن الوجود وابعدني وسيدنا الشيخ كشك الله يرحمه لها امرأة في الثمانين تقول خدني في حنانك خدني ياخدك ربنا وخدها اه فشوف كلمة الحب دي قد ايه حلوة في الإسلام تمثل مقام رفيع في العبادات القلبية وراحت للحاجات اللي مرتبطة بالفسق والعشق والشوق والانجذاب والهيام والطرب والكلام الفارغ ده كله لا ده المحبة في الإسلام توحيد من أرقى صور التوحيد والذين آمنوا أشد حبا لله هذه أعلى درجات المحبة أعلى درجات الحب لمين؟ لله طب افرض الله وجنبه حد زيه زيه في المحبة يعني ما ينفعش هيبقى شرك اللي هي في أول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يبقى ده اسمه إيه؟ شرك والذين آمنوا أشد حبا لله ده اسمه توحيد فأكمل الحب وأتمه لله وما العبادة إلا كمال حب مع غاية الذل فأشد الحب لله طب أحب ربنا إزاي شوق هيام انجذاب طرب جنون لا لا حب الله طاعته آه. حب الله طاعته هقول لك واحد يجي بعد حب الله عز وجل حب النبي عليه الصلاة والسلام بعديه على طول هنحب النبي عليه الصلاة والسلام ازاي الجماعة اخواننا الدراويش اللي انا شفتهم وعاشرتهم انا بحب النبي انا بحب النبي طيب وبعدين عليه الصلاة والسلام شوف بقى بعد بحب انا بحب النبي يا جمال النبي يا حلاوة النبي يا بختنا بالنبي صلى الله على النبي وتبدأ تجي له الحال طب انت بتأدي لله فرضا لا بتؤدي للرسول عليه الصلاة والسلام سنة لا بتركع لله ركعة الله قاعد تقول لي بحب النبي طب ازاي يعني مدار الحب إن كان لله أو لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الطاعة والاتباع ولخصته الآية إن قوما زعموا أنهم يحبون الله ويحبون الرسول فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فمدار الحب لله عز وجل أو لرسوله عليه الصلاة والسلام على الطاعة على الاتباع طاعة مطلقة واتباع كامل ودي اللي ترجمها الشاعر بقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع آه خلاص هي ده حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام والاثنين دول في المقام الأول بس الله في منزلة لا يدانيه فيها أحد وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بس ممكن تقرن بينهما كما جاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار فيبقى أعلى مرتبتين في المحبة حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب دينه حب دينه أو حب الجهاد في سبيله جبناها منين من الآية اللي ذكرت ثمانية أصناف دنيوية وذكرت الثلاثة الأخيرة فقالت هي الآية في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أدي الثمانية هم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى ده ترتيب رباني للحب الحب ما ينفعش عندنا في الإسلام يبقى كده عشوائي تقول أنا هحب النبي أكتر ما يحب ربنا مثلا يبقى كفر إخواننا الصوفية بيدعوا حب النبي عليه الصلاة والسلام ونادر ما تسمع على لسانه حب الله يعني هو يقول لك دايما انا بحب النبي طب ما فيش مره تقول انا بحب ربنا انما بحب النبي وجمال النبي وبموت في النبي ويا بختنا بالنبي كده واحيانا يغلط يقول لك بعشق بعشق النبي تعشق النبي يا كذاب انت عارف العشق يعني ايه ده العشق بين ذكر وانثى العشق بين ذكر وأنثى وأصحاب نظرية العشق الإلهي ضلال مش عاوز أقول لك كفر ليه لأنه فيها حتة التأويل والجهل ممكن تسعفهم إنه ما يخرجوش من الملة يقول لك رابعة العدوية صاحبة العشق الإلهي عشق إلهي إزاي بس ده العشق بين ذكر وأنثى لو قال لو قلت صاحبة الحب الإلهي أقول لكم ماشي إنما العشق الإلهي ما ينفعش ما ينفعش تقول أنا بعشق ربنا ولا بعشق الرسول عليه الصلاة والسلام أنت تعشق امراتك عشق لا يكون إلا بين ذكر وأنثى تيجي تقول لي اللقب الكبير بتاع رابعة العدوية صاحبة العشق الإلهي مفيش حاجة اسمها العشق الإلهي شفت البلاء المستطير لو كان حب ماشي بس يا ريته منضبط كمان ده بتقول له احبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك وإيه حب الهوى ده إن شاء الله وزي ما هيجي لك في في قضيه برضو العبادات القلبيه تقول انا مش بعبدك عشان الجنه والنار انا حبا فيك بس كنت بعبدك عشان جنتك حرمني منها وعشان النار عذبني فيها ده كلام فارغ هيجي تفصيله ان شاء الله بعدها اذا تيسر له الوقت فعندك المحبه عباده قلبيه عظيمه تحب الله وتحب رسوله عليه الصلاه والسلام وتحب إخوانه الأنبياء جبتها منين لا نفرق بين أحد من رسله لازم تحب الأنبياء كل الأنبياء إجمالا وتفصيلا إجمالا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وتفصيلا لل 25 نبي ورسول المذكورين في القرآن الكريم قلتهم لكم قبل كده آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام ويعقوب عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويوسف آه يبقى إسحاق الأول وبعدين يعقوب آه أنا ما قلتش إسماعيل إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام لغاية كده عشرة ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعليه وسلم وبارك أجمعين 25 نبي ورسول لازم تحبهم كلهم مجرد إيذاء أي نبي فيهم بكلمة يبقى كفر صراح بواح أشنع الكفر إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا شوف عندك ماكرون بيعمل ايه مع النبي محمد عليه الصلاه والسلام فرنسا دلوقتي وقبلها الدنمارك الكلام ده عندنا كفر لو عملوه مع اي نبي في الدنيا مش مع نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اي نبي سيدنا عيسى سيدنا موسى الياس اليسع نبي لا يكاد يكون له ذكر في القران الا ذكر اسمه في موضع من المواضع نبي نؤمن به ولا نؤذيه بكلمة ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويجي لك واحد عامل نفسه مفكر إسلامي كبير تعيس الدين الضلالي يقول لك لا ما فيش مشكلة لما اليهود يؤمنوا بنبيهم والنصارى يؤمنوا بنبيهم مش شرط يؤمنوا بنبينا كلام ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ورسله أولئك هم الكافرون حقا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وكل الأنبياء والرسل تؤمن بهم دول لازم تحبهم لازم تحبهم وحب الأنبياء والرسل هيسبق حب الصحابة مش ممكن أنا أحب صحابي أكتر ما أحب سيدنا عيسى مش ممكن أحب واحد من الخلفاء الراشدين أكتر ما أحب سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى أو عيسى أو نوح أو أي نبي أو أي رسول لا ولذلك درجة الأنبياء قبل درجة الصحابة بعد حب الأنبياء والرسل يأتيك حب الصحابة بالمزاج والهوى لا يعني مثلا في ناس لو كان على المزاج يقول لك والله أنا سيدنا عمر بن الخطاب ده ما يعدل عندي ما عدلوش بحد تاني أنا بحب سيدنا عمر بن الخطاب قوي يا سلام على عدل عمر يا سلام على مواقف عمر يا سلام على سيرة عمر أيوه كل اللي أنت بتقوله ده صح بس عمر حسن في ميزان أبي بكر أنت لازم تحب أبا بكر قبل ما تحب سيدنا عمر ما ينفعش تحب عمر أكثر من أبي بكر ما ينفعش تقدم حب أبي آه، حب عمر على حب أبي بكر ما ينفعش دين يا عم أنا ما قرأتش عن سيدنا أبي بكر كتير لكن تلاقيني من كتر ما قريت عن سيدنا عمر وعبقرية عمر وعشر سنين عمر في الخلافة وعدل عمر وسيرة عمر أنا ما تقوليش ما ينفعش مش بالمزاج لازم حب أبي بكر أولا وعمر ثانيا وعثمان ثالثا وعلي رابعا وعلي رابعا طبعا للشيعة علي رقم كام واحد ده دين لا ده مش دين ده كنت أشوفهم في الحج هم وطالعين من الخيام ورايحين على الجمرات وعاملين مسيرة وينشدوا هم ورايحين وهم راجعين وبيقولوا على سيدنا علي بيقولوا اللي هم أهل السنة يعني بيقولوا الرابع هو الأول الواد المنشد يقول كده بيقولوا الرابع والجمهور كله اللي وراه يقول إيه هو الأول هو يغني يقول بيقولوا الرابع هم هو الأول بيقولوا الرابع هو الأول وبعد شوية ليه بيقول إيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطل أوه ده ما عادش الأول في الخلافة بقى ده بقى الأول والآخر والظاهر باطن يعني بقى إله الكلام ده كان على مرأة ومسمع من الناس في الحج كنا نقول له وهابية سايبين الناس دي ليه؟ أتاري الموضوع آه، زي ما زي ما أنت راسي رسيت ولا لسه ما رسيتوش؟ أتاري الدنيا كلها داخلة في بعضيها ومحدش واخد باله شيعة على يهود على آل سلول على البتاع على الدنيا خربانة المهم فما ينفعش تقول سيدنا علي هو الأول وما ينفعش تحب سيدنا عمر أكتر من سيدنا أبي بكر ده دين قال ده دين ودي اسمها عبادة الحب العبادة القلبية اللي تحب فيها ربنا و- رقم واحد والنبي محمد عليه الصلاة والسلام رقم اثنين وتحب إخوانه معاه خليهم رقم ثلاثة تحب الدين والجهاد في سبيل رب العالمين تحب الصحابة بعد حب الأنبياء لأنه لو كل الصحابة في ميزان ونبي في ميزان النبي يرجح بهم وكل الأنبياء في ميزان والنبي محمد عليه الصلاة والسلام في ميزان يرجح بهم فيبقى عندك هذه المقاييس ولما تيجي تحب الصحابة كل الصحابة يحبون كراهية صحابي واحد يضر بإيمانك وشك في دينك كل الصحابة لا حتى الجماعة اللي تقاتلوا مع بعض في صفين وفي الجمل حتى دول حتى دول لما تيجي عند مسألة صفين والجمل تقول نبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم كما برأ الله أيدينا من الخوض في دمائهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ودي لما تحب تفهمها صح هتلاقيني بشرحها لك واخدها لك من ابن كثير ومن كتب ال- التاريخ المحققة وتعرف انه ده كان مجرد قتال في جهاد المصيب له اجران والمخطئ له اجر هي هو قتال على الدنيا هو كان شرعية وانقلاب لا لا ده كان في نصوص بتقول لسيدنا علي لازم تقاتل والت- والتانيين فاهمين ان معاهم الحق لازم نقتل قتلة عثمان كلاهما على الحق لكن كان عليا اولى وادنى بالحق من الفريق, الفريق الثاني فانت لازم تحب كل الصحابه ولذلك عندنا في قواعد اهل السنه والجماعه ايه؟ حب الصحابه وبينهم ال البيت حب الصحابه دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان أكثر من كده عاوز إيه دي قاعدة مقررة ومسلم بها عند أهل السنة والجماعة طب خلي الشيعة مثلا ما فيش بيننا وبينهم حاجة غير إن هم بيبغضوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا كأنه في غلطة أخرى ولا دين محرف ولا بيكذبوا القرآن ولا يكذبوا النبي ولا بيتهموا عائشة بالبغاء ولا ولا ولا ولا إلا بس بيكرهوا الصحابة دي وحدها تجعلهم كفارا خالدين في النار فأنت لازم تحب الصحابة ولما تيجي تحبهم تحبهم بالترتيب اللي قرروه أهل السنة والجماعة بناء على فهم الأدلة حب الصحابة بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رحمك الله وبقية العشر المبشرين بالجنة سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وبعد العشر المبشرين بالجنة تحب أهل بدر وأهل بيعة الرضوان تحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على رأس- ومنهم أمهات المؤمنين تحب السابقين الأولين وتحب من الصحابة من أسلم قبل الفتح أكثر ممن أسلم بعد الفتح وتحب المهاجرين أكثر من الأنصار درجات في الحب وبعدين تحب عموم الصحابة وبعد حب الصحابة تحب التابعين وتابع التابعين القرون الثلاثة المشهود لها بالخير وعلى رأسهم الأولياء والشهداء وصالح العلماء الأولياء والشهداء وصالح العلماء كل دول محبة في الله ثم تحب إخوانك في الله ثم لك الحق أن تحب والديك شوف الدرجات وتحب أولادك تحب زوجتك تحب بلدك مسكنك عملك تجارتك كل دي رتب جاية في الآخر بالترتيب اللي ربنا قال وانت بتحب الله تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتلاقي مثلا تجد أباك يبغض دين الإسلام أو أخاك قدم مين ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إيه، لا قل إن كان الآية القبل قل إن كان آباؤكم قل قوله سبحانه وتعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان دي في التوبة وفي المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فشوف يا إخوانا عبادة المحبة دي عظيمة جدا وبترتيب ما ينفعش فيها الهوى ما ينفعش فيها المزاج ودي تاني عبادة في العبادات القلبية الإيمان والمحبة كنت فاهم إن أنا هكر على العبادات القلبية وخذها كلها بعد المحبة الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل لكن الحقيقة شايفكم مجهدين على آخر اليوم وتعبانين وأنا كمان تجاوزت الساعة ولو كملت يعني الوقت مش هيكفيني آه، فهيبقى فيه نوع من الطول وقد يكون معه الملل فيبقى نكمل إن شاء الله في محاضرة أخرى إن شاء الله أنها تكون يوم السبت بإذن الله نلتقي على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته